السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة وأسأل الله عز وجل الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى إنه ولي ذلك والقادر عليه حياة درس النهاردة رقم 29 فضلنا درس النهاردة وبكرة وبس ونلقاكم على خير إن شاء الله يعني وأسأل الله عز وجل أن ربنا يبارك في هذه الجلسات المباركة ويجعلها في موازين حسناتنا أجمعين هنتكلم النهاردة إن شاء الله عن علو الهمة في محبة الملك جل جلاله يقول جل وعلا ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله لكن المؤمنين بقى والذين آمنوا أشد حبا لله الله عمرك في حياتك أخويا وحبيبي وأختي الفاضلة عمركم سبتوا معصية من أجل الله عمركم فكرتوا تعملوا أي حاجة تقربكم من ربنا عمركم فكرتوا إن أنتوا تقدموا أي حاجة لخدمة دين الله سبحانه وتعالى إن تصدق الله يصدق النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان أول حاجة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما إن مفيش حد في قلبك أغلى من ربنا مفيش حد في قلبك أغلى من نبينا صلى الله عليه وآله وسلم تعالوا نعيش في رحاب المحبين اللي أخلصوا في حبهم لله سبحانه وتعالى عشان نتعلم كيف نحب الله عز وجل حبا يليق بجلاله وكماله حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم كان يدعو دائما كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح شوف الدعاء الجميل الرقيق ما شاء الله اللهم إني أسألك حبك وحب من احبك وحب كل عمل يقربني الى حبك يا الله وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم يصلي كما عند البخاري يصلي حتى تتورم قدماه فتساله امنا عائشه يا رسول الله انت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تاخر فيقول يا عائشه افلا اكون عبدا شكورا يا الله وحبيبك صلى الله عليه وسلم لما راح الطائف على رجليه المتعبتين أكثر من 90 كيلو متر مشيهم على رجليه عشان يقول لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا ورغم ذلك رفضوا دعوة النبي وآذوا النبي وضربوا النبي ونزفت دماء النبي صلى الله عليه وسلم ودخل لحائط لبني شيبة وقال دعاء الجميل المؤثر جدا وإن كان ضعاف بعض أهل العلم لكن كان من ضمن الكلمات الجميلة التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء كان يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي يعني أنا بدعو إليك يا رب وهفضل أدعو إليك ولو اتأذيت أو انضربت أو حتى اتقتلت أنا ما يهمنيش كل دوت بس المهم إن أطمن إن أنت ما أنتش غضبان عليا إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي حبيبنا صلى الله عليه وسلم أعظم من أحب ربه جل وعلا هو حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ويفضل الحب موصول لحد آخر لحظة في حياته ويدخل عليه جبريل عليه السلام حتى يخيره بين مفاتيح الدنيا وكنوزها وبين الخلد فيها ثم الجنة وبين لقاء الله الآن ثم الجنة فيختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء الله عز وجل ثم الجنة ويقول بل الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى كما ثبت عند البخاري وقال في الرواية الأخرى مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين هكذا اختار النبي صلى الله عليه وسلم لقاء ربه جل وعلا فهو القائل كما عند البخاري من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه دائما أنت تحب ربك جل وعلا وتعلم ان الموت ده هو الفيصل بينك وبين لقاء الله ولذلك كان احد السلف يقول لابنه يا بني اتحب الله قال اجل قال اتحب لقاء الله قال اجل قال اذا فاحب الموت فانه ليس بينك وبين لقاء الله الا ان تموت فتلقاه يا الله لذلك سيدنا بلال تلميذ النبي عليه السلام هو على فراش الموت وزوجته حزنانه طبعا زوجها بلال حبيبها فكانت تقول وحزناه وحزناه وهو يبكي من شدة الفرح ويقول بل وافرحا وافرحا غدا نلقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم ومعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه وهو على فراش الموت يقول مرحبا بالموت مرحبا زائر مغب انت بالك كتير فين زائر مغب وحبيب جاء على فاقة لا أفلح من ندم وعايز أذكر مثال جميل جدا بحب أذكره دايما في الحديث عن محبة العبد لربه جل وعلا مثال مؤثر جدا جدا في يوم غزوة أحد قبل الغزوة ما تبدأ اجتمع عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما فقال عبد الله يا سعد ترى ما نحن فيه الآن احنا خلاص داخلين دلوقتي نجاهد في سبيل الله ولعل وعسى نتقتل أنا وأنت يعني ألا نتمنى على الله عز وجل عسى الله عز وجل أن يستجيب لنا قال أجل فقال عبد الله تمنى على الله يا سعد فقال سعد بن أبي وقاص اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرده شديدا بأسه قوي جدا أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه السلب بتاعه السيف والدرع والحاجات دي كلها ثم أ... ثم تلقيني رجل اخر شديدا حرج شديدا باسه اقاتله فيك فاقتله الى ان قال في المره الخامسه ثم تلقيني رجلا شديدا حرجه شديدا باسه اقاتله فيك فيقتلني ثم نظر الى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله فقال عبد الله بن جحش واسمع بقى الكلمات الجميله المؤثره ديت قال اما انا فاللهم اني اسالك ان تلقني اليوم رجلا شديدا حرجه شديدا بأسه أقاتله فيك ومش هقدر أصبر نفسي أشوفك نفسي ألقاك أقاتله فيك فيقتلني ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقأ عيني ويبقر بطني فإذا لقيتك يوم القيامة وقلت لي فيما كان ذلك يا عبد الله أقول من أجلك فتقول صدقت يقول سعد بن ابي وقاص فلما انتهت الغزوه مررت بعبد الله بن جحش فوجدته مقتولا بنفس القتله التي اختارها وقد بقرت بطنه وجدع انفه وقطعت اذنه وفقئت عيناه فقلت صدق الله فصدقه الله جل وعلا وعايز اذكر لكم مثال مؤثر جدا جدا يعني من الامثله التي انا بتاثر بها جدا عند ذكرها عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه وارضاه أرسل عمر بن الخطاب جيشا على مشارف قيصرية فالمهم فأسره ملك الروم هو ومجموعة من أصحابه ملك الروم عايز يعرف إيه السر اللي بيخلي الصحابة بيتغلبوا على كل الجيوش في الغالب يعني كده إيه اللي بيحصل فقال حطوهم عندي في السجن وراقبوهم وشوفوا أحوالهم وهاتوا لي أعبد واحد فيهم أكتر واحد فيهم بيعبد ربنا هاتوا لي لهم فراقبوا أحوالهم فوجدوا أعبد رجل منهم هو عبد الله بن حذافة فجيء به إلى ملك الروم واسمع معايا بقى أخي الحبيب وأختي الفاضلة ماذا صنع عبد الله بن حذافة مع ملك الروم ملك الروم كانت الكرة الأرضية في الوقت ده متقسمة ما بين الفرس والروم ده واخد نص وده واخد نص فملك الروم بيقول لعبد الله بن حذافة أريد أن أعرض عليك أمرا خد بالك بقى مساومة يعني فقال عبد الله بن حذافة ما هو؟ قال أعرض عليك أن تتنصر تدخل في النصرانية وأعطيك نصف ملكي يعني مش هديك بقى قصر على النيل ولا عربية شبح لا ده أنا هديك ربع الكرة الأرضية وأعطيك نصف ملكي فتبسم عبد الله بن حذافة تبسم الواثق في موعود ربي وقال ملكك والله لا ملكك ولا ملك العرب والعجم ولا ملك آبائك وأجدادك يساوي عندي جناح بعوضة هيهات هيهات فالملك الروم قال طب نزود في المساومه قال أشاطرك ملكي أديك نص ملكي وأزوجك ابنتي يعني ببلدي كده أديك الملك كله فقال له والله لو أعطيتني ملكك وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت يعني لو قلت له خد الملك ده كله واكفر ربع دقيقة مش هعملها فالراجل لقى يعني نفسه قدام صحابي يعني ما شاء الله ثابت وجليل يعني فقال طب خلاص حضروا لي ايه يعني اصلبوه على خشب كده فصلبوه على الخشب كده يعني حطوه في المكان ده وجاب واحد ماهر بالرمي السهام قال له ارمي السهام حوالين رقبته وايديه ورجليه وبطنه بس ما تعوروش فبدا يرمي السهام عليه سهم يترش جنب رقبته وفوق راسه وبين رجليه وجنب ايديه ومش عارف ايه ويقول له ها اتتنصر يقول له لا هيهات هيهات اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم شوف حب ربنا قد ايه ثبات لحد ايه فسبحان الله فقال نزلوه فنزلوه فقال لهم أعدوا قدرا من الزيت المغلي فأعدوا قدرا كبيرا من الزيت المغلي وأتي باثنين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واترموا في القدر قدام عبد الله بن حذافة أول ما نزلوا انفصلت اللحوم عن العظام وطفت الجماجم على سطح الزيت فقال لعبد الله بن حذافة تتنصر قال لا قال ألقوا به في الزيت خد عبد الله بن حذافة وتخيل معايا حضرتك المشهد العجيب ده ورايحين يرموه في الزيت دوت زيت مغلي فلسه هيرموه فبكى فقام قالوا للملك قالوا انه بكى قال له ردوه عليا اكيد هو خلاص رجع في كلامه قال له ها اتتنصر قال لا قال اذا فعلما البكاء ايه اللي خلاك تبكي قال ابكي لانني لا امتلك الا نفسا واحده تعذب في سبيل الله وكنت اود ان امتلك انفسا بعدد شعر راسي تعذب في سبيل الله جل وعلا والله العظيم انا ملاقي كلام علق بيه على الكلام ده موقف عجيب فملك روم زي ما تقول كده يعني حس ان الراجل ده خساره يتقتل فقال طيب آه، حطوه في السجن وهاتوا المستشارين بتوعي نعمل فيه إيه الراجل ده قالوا له ده شاب صغير ومفارق دلوقتي زوجته بقى له اربع شهور هات له ملكه جمال الروم وخليها تخش عليه يفعل بها الفاحشه ونفتنه ايه رايك قال له ماشي جابوا ملكه جمال الروم وادخلوها على عبد الله بن حذافه في الزنزانه وقفوا له حرس مخصوص عشان يحملوا ويامنوا له المكان حتى يفعل الفاحشه في اكتر من كده فدخلت عليه وتجردت من ملابسها بعد تجردها من الايمان ولا ذنب بعد كفر فمزا- فدخلت وبدات ترتمي في احضان عبد الله بن حذافه وهو يرتمي بعيدا عنها يمنه ويسرة ويقول معاذ الله معاذ الله وهو زوج وترك زوجته منذ أربعة أشهر ولا أحد يرى أبدا إلا الله سبحانه وتعالى شوف قد إيه محبته لله ومراقبته لله سبحانه وتعالى وهذا أمر ملكي بأمر ملك الروم أن تفعل الفاحشة مع هذه مع هذه المرأة بالإضافة أنها ملكة جمال الروم تخيل فيرتمي يمنة ويسرى فيئست منه المرأة فطرقت على الباب ففتح نقلة الأخبار السجانين قالوا ما الخطب وما الحدث ها حصل إيه قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر يا الله تتحطم إغراءات الشهوة على أول صخرة من صخور الإيمان ثم يأمر ملك الروم وده كان آخر حيلة عملها مع عبد الله بن حذافة بان هم يجوعوه لمده ثلاث ايام ويحطوا معاه خمره ولحم خنزير ففتحوا عليه بعد ثلاثه ايام وراوا العجب العجاب وجدوا الخمر كما هو ووجدوا لحم الخنزير كما هو ووجدوا عبد الله بن حذافه قد انثنى عنقه وقد اشرف على الموت فقالوا ما الذي منعك ان تاكل لحم الخنزير وان تشرب الخمر وانت الان في السجن قال اما ان الضروره قد احلت لي في تلك الساعه ان اكل لحم الخنزير وان اشرب من الخمر ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهلي الله ما تيجوا نرفع الشعر دوت الاخت اللي لبست حجاب وبعدين خلعته مره تانية التي جعلت اهل ال- يعني اعداء الاسلام يشمتون بالاسلام واهله ما ترجع تاني تلبس حجابها والاخت اللي اصلا ماشيه من غير حجاب وبتشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله ما تلبسي حجاب والاخ اللي ما بيصليش وما بيطيعش امه وابوه وبيأذي جيرانه وما بيحسنش الى الناس ما انت كده بتشمت الاعداء الاسلام بالاسلام واهلي ما تيجي تصلي و- وتبر امك وابوك وتحسن الى الجيران وتصل الرحم حتى تنصر الاسلام والمسلمين فملك الروم فملك الروم راح نظر لعبد الله بن حذافه وقال اريد ان اطلق سراحك ولكن لن اطلق سراحك حتى تقبل راسي لكن الصحابه مش عايشين لنفسهم يا جماعه قال اقبل راسك على ان تطلق سراحي وسراح اخواني قال اجل فقبل عبد الله بن حذافه راس ملك الروم فاطلق سراحه وسراح كل اخوانه فلما قدموا المدينه قام صحابي وابتدر عمر بن الخطاب وحكى له ما حدث فبكى عمر بن الخطاب واقترب من عبد الله بن حذافه وقبل راسه وقال حق على كل مسلم ان يقبل راس عبد الله بن حذافه رضي الله عنه وارضاه شامه في جبين التاريخ سطر هذه الصفحة على جبين التاريخ بسطور من النور الله هم دول سلفنا يا جماعة اللي بنعتز بيهم الناس النهاردة ده في الشرق والغرب بيدوروا على ربع معشار واحد من هؤلاء الكرام علشان بس يكرموا وما شا- عندهمش حد خالص فاهم ازاي انما احنا عندنا اجيال واجيال واجيال ديننا مليء بالرجال العظماء الذين سطروا على جبين التاريخ سطورا من النور لو ازداد حبك لله كل يوم بعد يوم انظر إلى نعم ربنا جل وعلا عليك وفي أنفسهم وفي أنفسكم أفلا تبصرون يا الله بص لنفسك بس بص نعمة العين اللي فيها خمس تلاف عدسة عدسات خاصة بالتقريب وبالتبعيد وبالنور وبالضلمة وبال... وبالألوان وكل هذه لو عدسة واحدة اختلت يحدث عندك خلل في النظر إما كسر نظر أو بعد نظر أو غير ذلك أو لا تميز بين الألوان نعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى قلبك بينبض في السنة 42 مليون نبضة أنت لا تملك منها نبضة واحدة فكل قطرة دم كل قطرة كل قطرة ماء وصلت فتحولت إلى دم فت- ف- فجاءت هذه القطرة وضخها القلب إلى العين فنظرت بها إلى الحرام ستسأل عنها وكل قطرة دم ضخها القلب فوصلت إلى أذنك فسمعت بها الحرام ستسأل عنها وكل قطرة دم ضخها القلب فوصلت إلى يديك فبطشت بها في الحرام ستسأل عنها وكل قطرة دم ضخها القلب فوصلت إلى الرجل فمشيت بها إلى حرام ستسأل عنها ستسأل عن كل هذا وستنطق الجوارح والأركان وتشهد عليك يوم القيامة بما فعلت الله وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء يا الله لو ربنا حبك هيكرمك آخر كرم آخر كرم بجد يقول جل وعلا كما في الحديث القدسي الذي رواه البخاري من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب شوف قد إيه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته يقول صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه فيحبك جبريل ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا باسمك وباسمك إن الله يحب فلانا فأحبه فأحبوه فتحبك ملائكة السماء ثم يوضع لك القبول في الأرض اسمع بقى الحديث ده لو ما خرجتش من الحلقة دي إلا بالحديث ده كفاية والله حديث رواه الحاكم بسند صحيح أنا لما بقوله جلد بأشعر قال صلى الله عليه وسلم والله والله لا يلقي الله حبيبه في النار يا الله لو حبك مش ممكن هتتعذب لو حبك مش ممكن هتخش النار لو حبك هيدخلك الجنة هيسعدك هيخليك تسعد بقربه هيخليك تتلذذ بأعظم لذة لذة النظر إلى وجه الله الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة وجوه يومئذ ناظرة إيه السبب إلى ربه ناظرة للذين أحسنوا الحسنى الحسنى اللي هي الجنة والزيادة اللي هي النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى لما سيدنا لما المولى عز وجل أحب سيدنا إبراهيم عليه السلام قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم لما حبه خلى النار تكون برد طب ما تبقى برد ما برضه ممكن يموت لا وسلاما على ابراهيم حتى جاء في بعض الاثار ان النار في الدنيا كلها ظنت ان الامر جاء اليها فلم ينتفع بشر بالنار في هذا اليوم قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على ابراهيم ولما احب موسى عليه السلام القى عليه محبه منه قال جل وعلا والقيت عليك محبه مني ولتصنع على عيني الله ولما احب خديجه زوج النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لها جبريل مخصوص كما عند مسلم جاء وقال يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل يا الله تخيل حضرتك وانت قبل الموت بحاجات بسيطة وجاي لك جبريل عليه السلام بيقول لك ربنا بيسلم عليك يع- ده يعني احنا واحنا بنحكي شيء فوق الخيال فقال فقال لها أقرئها من ربها عز وجل السلام ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب يا الله ولما أحب أبي بن كعب أبي بن كعب والحديث رواه مسلم يأتيه النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب ده يعني سيد القراء حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا القرآن من أربعة كان من بينهم أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه والحديث رواه مسلم فالنبي عليه السلام جه وطرق على بيت أبي بن كعب فخرج أبي وقال يا رسول الله هل أخبرتني حتى أتيك معقول أنت اللي بتيجي لحد عندي فقال له يا أبي إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة فسيدنا أبي عارف جاله ذهول زي ما حضرتك كده ذهلت كده هو جاله ذهول فقال وقد سماني الله لك يعني هو ربنا لما ارسلك جبريل قال لك اقرا سوره البينه على ابي ولا قال لك على اي صحابي فانت اخترتني ما هي دي منقبه ودي منقبه بس المنقبه الاعلى ان ربنا يامر النبي والمنقبه اللي اقل منها ان النبي يجي بنفسه من غير ايه ما ربنا يامره فقال الله سماني لك قال له صلى الله عليه وسلم آه الله سماك لي اه انت بالذات ربنا ذكرك من فوق سبع سماوات وقال لجبريل انزل لمحمد صلى الله عليه وسلم وقول له يروح يقرا سوره البينه على ابي بن كعب في روايه احمد قال ابي بن كعب وقد ذكرت هناك يا رسول الله قال اجل يا ابي وقد ذكرت هناك يا ابي فبكى ابي فقال الصحابه وهل فرحت بذلك يا ابي قال اجل وما الذي يمنعني ان افرح وقد قال جل وعلا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون لما حب بلال وسلمان وعلي يعني خلى الجنة تشتاق لهم كلنا مشتاقين للجنة لكن الجنة مشتاقة لأربعة علي وبلال وسلمان وعمار قال صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح اشتاقت الجنة إلى ثلاثة اشتاقت الجنة إلى ثلاثة علي وعمار وسلمان وفي رواية الترمذي بسند حسن قال إن الجنة لا تشتاق إلى ثلاثة علي وعمار وبلال اجمع بين الروايتين تلاقيهم أربعة علي وعمار وبلال وسلمان جنة الرحمن مشتاق لهم تخيل في شيء أكتر من كده ولا أعظم من كده لما أحب سعد بن معاذ خلى عرشه عرش مالك الملك وملك الملوك جل وعلا يشتاق لقدوم روح سعد فيهتز عرش الرحمن جل جلاله لموت سعد بن معاذ وينزل سبعون ألف ملك سبعون ألف ملك يشيعون جنازة سعد بن معاذ بل ويضحك الله عز وجل لسعد بن معاذ يوم موته رضي الله عنه وأرضاه عمالين بنتكلم عن محبة الله للصحابة ومحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما نفسكش ربنا يحبك طب طب حب ربنا تقول لي ما انا بحبه عايزك تزود حبك لله زود جرعه الحب حس بنعم ربنا عليك حس ان مفيش حد في الدنيا دي حبيبك غيره بدل ما انت بدل ما انت بتبقى فرحان قوي بان فلان صاحبك ده لما بتقعد معاه بتبقى سعيد وان فلانه دي بتبقى سعيد معاها وفي وسين وعين وصاد و حس بالسعاده وانت قاعد لوحدك وانت تخلو بحبيبك جل وعلا حس بأجمل لحظات حياتك يوم ما يجي ظلام الليل عشان تقوم وتصف قدميك بين يدي حبيبك جل وعلا وقد نزل نزولا يليق بجلاله وكماله إلى السماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ونادى على عبادي هل من داع يدعوني فأجيبه هل من سائل يسألني فأعطيه هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له إلى أن يطلع الصبح حسيت بنعم ربنا عليك قبل كده حسيت بالنعم اللي ربنا اسبغها عليك ظاهره وباطنه وفي نعم احنا حاسين انها كانها حكر علينا صحيت من النوم لقيت الجوارح دي بتتحرك طب ما ممكن ربنا سبحانه وتعالى يسلبك نعمه واحد بيصحى يلاقي نفسه عزك الله مشلول التاني بيصحى يلاقي نفسه اعمى التالت يصحى يلاقي نفسه ما بيتكلمش ما هي دي كلها نعم خد بالك ممكن تسلب وممكن تستمر فاهم ازاي وانت طالع من بيتك بتشم الهواء الهواء ده مش حكر ده ممكن يمنع عنك الهواء وممكن الهوى ده نفسه يتحول إلى عذاب كما فعله عز وجل في قوم عاد أهلكهم بالريح شوف قد إيه والأعاصير التي تأتي في زماننا ما هي عنا ببعيد تخيل هذا الهواء تشكر ربنا عليه الشمس اللي بتطلع كل يوم وإحنا بنحسبها إنها حكر علينا الشمس دي لو قربت سنتيمتر الأرض تولع ولو بعدت سنتيمتر الأرض تتجمد ورغم ذلك يحفظها الله عز وجل كل في فلك يسبحون وفي قراءة كل في فلك يسبحون الكون يسبح بحمد الملك جل وعلا فأين تسبيحك لله وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير يا الله فين انت من تسبيح ربنا وعبادة ربنا وشكر ربنا وحمد ربنا وطاعة ربنا والبعد عن معصية ربنا سبحانه وتعالى بالله عليك إن وهم الليلة دي توبة نصوح لله سبحانه وتعالى ان انت تتوب وتبدا صفحه جديده مع ربنا سبحانه وتعالى تملاها بطاعه الله واتباعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الليله دي انا عبد لله من الليلة دي أنا لست عبدا لا للدرهم ولا الدينار ولا للمنصب ولا للجاه ولا للزوجة ولا للأولاد أنا عبد للواحد القهار جل جلاله ومما زادني فخرا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي وأن أرسلت أحمد لي نبيا هل تخيلت أنه لو حبك هينجيك من كل أهوال الآخرة يا الله اليوم اللي هتنزل فيه القبر اليوم اللي هتلاقي نفسك فيه واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى لحظة مرورك على الصراط الميزان تطاير الصحف القنطرة التي بين الجنة والنار كل هذه الأهوال ينجيك الله عز وجل منها فينعمك في قبرك ويجعلك في ظل عرش الرحمن يوم القيامة يجعلك تشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثم تدخل مع الحبيب المصطفى جنات النعيم التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر أسأل الله عز وجل أن يرزقنا حبه وحب من أحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه وأن يحبنا جل جلاله فينعمنا ويرضى عنا في الدنيا الآخرة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السابقون السابقون المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة المسلم عالي الهمة دوما يسعى للقمة يمضي نحو سماء الله منزله فوق النجمة السابقون السابقون هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات هو سباق في الخيرات همته فوق الغيمات عيناه مواكب من نور كفاه رحيق الغابات السابقون السابقون السابقون